رسول الله ربنا وبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم ويتواصل لقاؤنا بين المظاهر والمخابر بين الصور والمضامين بين الأشكال والحقائق بين القشر واللباب وهذا هو اللقاء الخامس في هذا الموضوع يريد قطاع من الناس ظهروا في زماننا هذا ومن قبل زماننا أن يضيعوا أكثر من نصف الدين أن يهدموا أكثر من نصف الدين أن يجردوا المسلمين من الصور من المظاهر التي تدل على ما وراءها من إيمان ومضمون ولب وحقيقة أولئك الذين إذا سمعوا بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة التي تتعلق بالظاهر أولئك الذين إذا رأوا سنة يتحقق بها أحد المسلمين من السنن الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترى هؤلاء حين يستمعون عن يسمعون عن تلك السنة أو يرونها في متحقق بها تراهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تراهم كأنهم أجرب أكل الجرب جلده وبدأ يدخل في عظامه يهيجون ويضطربون ويميجون يقولون ما هذا أنتم أصحاب مظاهر أنتم أصحاب صور الدين مش بالصور الدين مش بالمظاهر الدين بالقلوب الدين بالعمل طيب هو علشان الدين بالعمل وبالقلوب أترك الصورة يعني يرضيكم لما تشوفني ملتحي أحلق دقني يبقى أنا كده هعمل تطور مجرد ما أحلق دقني هخترع قطر مثلا ولا هخترع طيارة مجرد المسلمة ما يشوفوها لابسة النقاب أو لابسة الملابس الفضفاضة الواسعة بالحشمة والوقار ومعاها الخمار أو الطرحة الواسعة تدل على أنها مسلمة محتشمة تتقي الله ربها سواء في صورة النقاب أو في صورة الملابس الفضفاضة الواسعة التي لا تحدد الجسم ولا تشتمل على المخالفات الشرعية حتى لو كشفت وجهها على بعض الأقوال لما المسلمة تتجرد من ملابس الحشمة والوقار فجأة هتخترع مثلا القنبلة الذرية هي الناس دي متصورة إيه متصورين إن إحنا لما نسيب الهدي الظاهر الصور اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عليها الأشكال اللي النبي عليه الصلاة والسلام شكلنا بيها متصورين لما نسيبها هنطلع القمر متصورين لما نسيبها هنفجر الأرض بترول متصورين لما نسيبها هنبني عمارات ونسكن الناس متصورين لما نسيب السنن الظاهرة والأشكال اللي شكلنا بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام متصورين لما نسيب السنن والأشكال الظاهرة دي كلها اللي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتشكل والتصور بيها متصورين إن إحنا هنملك العالم لا والله لا والله فيش تناقض أبدا تشكل بالشكل الذي أرادك الإسلام عليه واعمل العمل الذي دلك الإسلام عليه وأمرك بالقيام به الإسلام أمرك بصورة إسلامية في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات في القرآن الكريم وفي الوقت ذاته لم يقف عند حد الصورة أو الشكل بل أمرك أن تدل صورتك على باطنك أن يدل ظاهرك على مخبرك فتمشي في الأرض استمع استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين يرى رجلا يلبس بعض الملابس المشتملة على الحرير الطبيعي أو بعض الملابس التي لها لون كالأحمر القاني على إن في خلاف في حكم الأحمر بالنسبة للرجال يعني فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له إنما يلبس هذه من لا خلاق له كنتب من حرير لابسه راجل أو جايبه يديه هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يلبس هذا الثوب من الحرير الطبيعي من الرجال من لا خلاق له ممكن يطلع واحد من بتوع زماننا يقول لك إيه يعني لما يلبس الحرير المهم القلب المهم العمل المهم مش عارف إيه طب النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس هذه من لا خلاق له مسك النبي عليه الصلاة والسلام الحرير في إيد والذهب في إيد وقال هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها يجي واحد يقول مال الذهب ومال الحرير ومال العمل هلبس ذهب والبس حرير واتنغنغ فيه وهشتغل المهم أعمل ألبس ذهب ما البسش دي ناس مش فاهمة حاجة اللي تقول الكلام ده يبقى اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة اهو طب هديك مثال تاني احنا عندنا الصورة والمنظر الحسن مطلوب دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هائج الشعر مغبرا متربا هدومه متهلهلة ومتربة وشعره منعكش فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألك مال يعني الصورة بتاعتك دي واحد شعره منعكش يبقى مش لاقي تمن المشط اللي يشتريه سرح شعره بيه مش لاقي هدومه متربة ومتهلهلة ومش متنظمة ومتهندمة يبقى أكيد مش لاقي الفلوس اللي يشتري بها توب جديد أو اللي يشتري بها شوية أشنان اللي هو زي الصابون دلوقتي يغسل هدومه ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله قال من أي أنواع المال؟ ربنا ادالك من إيه؟ قال من كل أنواع المال يا رسول الله الله بقى عندك من كل أنواع المال وشعرك منعكش و- و- ووجهك مطرب مغبر وهدومك متهلهلة ومتسخة من, من كل أنواع المال من الورق الفضة يعني والإبل يعني عنده أحسن أموال في العرب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه صلى الله عليه وسلم شوف قال له إيه قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه أن يرى شكلها كده يرى لأن الله يرى من يرى بقى أن يرى المقصود مين أن يرى الناس إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمتي عليه اذهب فأصلح من حال نفسك راح الراجل سرح شعره لبس هدوم نظيفة تطيب تعطر جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا فاصنعوا جمال الصورة عندنا فيه اهتمام بالصورة أنا بتكلم عموما في الصورة من حيث العادة ما بالك بقى في الصور التي تدل على الدين كالخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن كاللحية أوفوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى كالسواك كمظهر من المظاهر إلى آخر المظاهر اللي ممكن نعددها بعد كده إن شاء الله عز وجل فيجي ناس يقول لك لا مهم الصورة طب أنا المهم ال- العمل وبس يعني على يعني قصدي يقول لك الناس اتقدمت واتحضرت واخترعوا الصاروخ وانتوا يعني في الحاكم وانتوا مش عارف ايه ومهتمين بالصور والاشكال يعني برضو بكرر لو احنا صبنا الاشكال اللي ديننا امرنا ب ب ب بالتشكل بيها هنخترع وهنطلع القمر لا والله إنما احنا قول لي ربنا يزيدك حرص التصور الطبيعي بقى الكلام المنطقي ما شاء الله سمتك سمت المسلم من حيث الظاهر أسأل الله أن يكون مخبرك كظاهرك يا سلام ما شاء الله ربنا يكمل صورتك ويجملك يا سلام لو كملت الصورة الحلوة دي بعمل متقن زي النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بتحسين الصورة اهو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأمرنا بالتمظهر بالمظاهر الإسلامية حتى تدل على المسلمين ليتميزوا عن غيرهم صبغة الله كما قلنا من قبل أمرنا بالعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هنا القوة قوة إيمانية في الأصل يبقى زي ما بتهتم بتحسين الظاهر اهتم بالباطن العقيدة اللي في قلبك قويها طيب ايه تاني اتقان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا في القرآن في أكثر من موضع منها موضع في سورة الكهف وموضع في سورة الملك أحسن عملا طب وعايزين درجة الإتقان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه طيب عايزين درجة الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء طب عايزين التمرن العسكري بالنسبة للجنود اللي في ساحة الحرب والوغى وساحة الجهاد وميدان مقاومة الأعداء ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي الرمي يعني تعلم الرماية تعلم الأصناف العلوم العسكرية والحربية اتقنوها لأن قوة بالنسبة لكم العدو لما يجي ما يعرفش هيلاقي فرسان مهرة هيلاقي جنود ما شاء الله عليهم صور مشرفة مش هيستنى لما يجي العدو يبدأ يضرب أو ينشن مرة ويخيب خمسة لا ده هينشن صح خمسة في خمسة عشرة في عشرة شفت يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بي بيسير بالأمرين جنبا إلى جنب ما فصلش ما قالش سيبكم من اللحية وسيبكم من الخمار وسيبكم من المظاهر الإسلامية لحد ما تعملهم ولحد مش عارف إيه لا لا لا لا لا, لا أبدا ده أمرنا بالاتنين جنبا إلى جنب يوم ما كان بيقول أوفوا اللحى كان بيرص الصفوف كان بيرص الصفوف في الجيش النبالة انتوا قدام لما تيجي الخيل انضحوا الخيل بالنبال عشان ترجع ورا الجماعة بتوع الرماح انتوا الصف الثاني الجماعة بتوع ال ال ال السيوف انتوا الصف الثالث بينظم يبقى مع المظاهر مخابر مع الصور حقائق مع الأشكال مضامين مع القشر لباب العجيب يا أخي إن الناس اللي بتطالبنا نسيب الصورة الإسلامية احنا بندعو للجمع بين الصورة والعمل ما ينفعش ان انا اهتم بواحد على حساب الاخر الاتنين مع بعض كجناحي الطائر لازم الاتنين مع بعض ما ينفعش واحد لوحده صورة عمل وكل واحد ليه وقته وما بيتعرضوش مع بعض هم عايزين يخلعونا من الصور الإسلامية ليه؟ عشان يبقى زينا زيهم مين ده؟ ده بشر مثلا لما واحد يشتغل كويس أو في, في أمريكا أو في, في إنجلترا أو في أي دولة أوروبية شكله زي شكل اي واحد تاني لابس بنطلون الجينز لابس مش عارف ايه ما عندوش لحيه ما بيقو... ما بيروحش يصلي ما في مسلمين كتير كده في امريكا واوروبا ما لهمش علاقه خالص اسم في الظاهر اسلام مش هيبان ان مسلم حتى البطاقه مش مكتوب فيها مسلم فما حدش هيعرفه انما السحنه بقى زي ما درسنا في ال... في ال... واحنا صغيرين اتعرف بقى على الشخصيه اللي مش عارف القوقازيه الافريقيه الاوروبيه كل واحد ليه سحنه في وشه تدل عليه يقولوا له كده اكيد انت مصري مش هقول لك كده انت مسلم اه انا مصري بقى الجدعنه مصريه اكيد انت سعودي بقت الجدعنه سعوديه اكيد انت ليبي بقت الشطاره ليبيه اكيد انت تونسي بقت الشط... الشطاره تونسيه اكيد انت سوري بقى الاتقان سوري شفت وصلت لفين بقت جنسيه جغرافيه انما لما يكون مسلم واشتهر في المكان ان هو مسلم بمحافظته على صلاته بق... بقيامه بواجبات دينه الظاهره ما هي الناس هتعرف انك مسلم من جوه قلبك ما بيكشفوش عن القلوب هيعرفوا انك مسلم من صورتك ومن عملك المتقن وبالتالي لما يشوفوا صورتك يقولوا الله are you Muslim الله انت مسلم اه ما شاء الله من المسلمين كده قص علي بعض اخواني في الاسكندريه اسمه الاستاذ محمد عبد الفتاح وهو الان في البلد اللي قص علي القصه فيها بلد في في افريقيا في في في اوروبا يا رب يكمل له على خير بيحصل على الدكتوراه في الهندسه قال ان في اتنين هناك في البلد دي انا ناسي الاسم دلوقتي الاثنين في البلد دي مسلمين في عمل ما وكل واحد اسمه محمد كلمة محمد على طول هيتعرف انه مسلم وأتقنوا عملهما ويحاف وأتقنا عملهما ويحافظان على دينهما يعني مع إتقان العمل والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الإحسان في العمل ما سابوش مظاهر دينهم فقام الناس اللي عندهم في الجامعة أو في الشغل قالوا لهم لو أنكما مسلمان فنعمة فنعمة ولو أن المسلمين جميعا كانوا على هيئتكم فنعمة فرحوا بأنهم مسلمين ولذلك احنا بنقول ايه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقع وقع يبقى عايزين صورتك تدل على انك مسلم وعملك يدل على انك مسلم ما ينفعش نفصل الاثنين عن بعض ما ينفعش أنا بقول للجماعة اللي عايزين نسيب الصور الإسلامية المظاهر الإسلامية الأشكال الإسلامية بدعوة إن إحنا العمل العمل العمل بقول لهم يا جماعة أنتم مش مش عاجبكم صورة الإسلام المسلم لما يبقى ملتحي ما شاء الله إحنا عندنا أطباء كتير ومهندسين ملتحين واخترعوا الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة, للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح زاده الله عز وجل نورا وبصيرة وهداية والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات أستاذ دكتور في الهندسة أستاذ دكتور وصاحب اختراع عالمي ولحيته ما شاء الله قد كده وأكيد شفتوه بيجي في قناة الرحمة هنا وبيروح قناة الناس وغير الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وأستاذ في أصول الفقه حاصل على الدكتوراه في أصول الفقه وبليغ من الطراز الرفيع ما شاء الله عليه ما شاء الله سبحان الله أهو راجل بلحية قد كده تشوفها ما شاء الله وأستاذ دكتور في الهندسة وصاحب اختراع عالمي وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه وحين يتكلم له بلاغة تأسر قلبك هل اللحية منعته من الاختراع في الهندسة؟ أبدا طب الدكتور محمد عبد المقصود تعرفوه الشيخ محمد عبد المقصود أستاذ دكتور في المركز القومي في الكيمياء العضوية في الكيمياء العضوية ولحيته قد كده وهو متخصص في مجاله في الكيمياء العضوية ولحيته قد كده وهو أحد فقهاء مصر المعاصرين الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله أحد فقهاء مصر المعاصرين وأستاذ دكتور في الكيمياء العضوية أعتقد أنه حاصل على الدكتوراه في الكيمياء العضوية من أمريكا وأحد فقهاء مصر المبرزين وأحد الدعاة المشتهرين لحيته وتمسكه بالسنة ولبسه للجلباب منعه من أنه يبقى أستاذ دكتور في التخصص في الكيمياء العضوية لا الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى اللي أنا من, من, من هنا أدعوه لأن يكون معنا على الهواء في لقاء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله ماذا علمك رسول الله لكنه يأبى أن يظهر في الفضائيات زاده الله إخلاصا وتوفيقا شيخ محمد إسماعيل دكتور دكتوراه في الايه في العصبية والنفسية دكتوراه في العصبية والنفسية كل الطب وفي الوقت ذاته أحد الكبار الكبار الكبار أصحاب الجلالة والمهابة والعلم الوافر في العالم الإسلامي ويلبس ال- ال- البدلة ويلبس الب- ال- ال- الجلباب أيضا تراه حين يذهب إلى العمل لابس البدلة أو القميص والبنطلون وحين يذهب إلى المسجد يلبس الجلباب والطاقية هل ول- ولحيته ما شاء الله هكذا يبقى وصل إلى دكتوراه في العصبية والنفسية تخصص هو وفي الوقت ذاته أحد العلماء والدعاه الكبار هل منعه التمظهر بمظاهر الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون دكتوراه في العصبية والنفسية مثلا حدثوني ولم أرى عن الدكتور جمال برهامي أخو الدكتور ياسر برهامي الدكتور جمال برهامي أستاذ دكتور في كلية الطب في علم التجميل ويقصون علي قصصا عجيبة الطلبة عنه لحيته هكذا وأستاذ دكتور في علم التجميل في كلية الطب يشار إليه بالبنان ما شاء الله بيحكوا عنه بيقولوا كده التلامذة طلبة الطب هل منعته لحيته وتمظهره بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمظهر به من أن يكون أستاذا دكتورا متفوقا في مجاله طيب أعطيكم مثال حد ده يقول لي ده كله رجالة بقى طب ما احنا عندنا نساء برضه مثلا الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذة الحضارة الفرنسية سابقا بجامعة الأزهر ترجمت القرآن الكريم إلى الفرنسية في عشرين سنة وترجمتها من أفضل الترجمات الدكتورة زينب عبد العزيز وعندها عاملة ست مجلدات في الرد على بابا الفاتيكان الهالك ومشروع التنصير في أفريقيا مفكرة من الطراز الأول وترجمة القرآن الكريم في عشرين سنة اللي هي ترجمة إيه؟ القرآن للفرنسية ودي أشهر ترجمة اللي بتنشرها جمعية تبليغ الإسلام مجانا على مستوى العالم تلبس ملابس الحشمة والوقار وتحب دينها وتعتز بدينها أي نعم لا نقاب ولا خمار بس ملابس الحشمة والوقار ع- أقول لك مثال تاني الدكتورة نهال الشقنطيري ربنا يكرمها ويكرم الدكتورة زينب يا رب ويبارك لهم في أهلهم ومالهم ودينهم ودنياهم اسأل عن الدكتورة نهال الشقنطيري في طب اسكندرية قسم الرمد أستاذة تلبس العباية والطرحة وما شاء الله وصلت أبحاثها على مستوى العالم أمريكا إيطاليا كله كله مؤتمرات عالمية ب- بتحبو حتى تصل إليها ما حدش يسمع عنها أستاذة في رمد الأطفال يا رب بارك لها في دينها ومالها وأولادها لابسة الطرحة والعباية ما شاء الله عليها ما شاء ربنا يبارك لها مسلمة اهي هل منعتها العباية والطرحة من أن تكون أستاذة دكتورة على أعلى مستوى عالمي في رمد الأطفال عايزين تجردونا من صورة الإسلام ليه لأن الإسلام عامل لهم ارتكارية الإسلام ده بالنسبة لهم هو اللي بي... مش عايزين صورة الإسلام قدام عينيهم والله لو قعدت معاكم طول الليل أعد لكم في أسماء وصلوا إلى قمم العلم الدنيوي طب هندسة كيمياء فيزياء تجارة صناعة عد تربية كله وفي الوقت ذاته يلبسون ملابس الإسلام إن كانت امرأة فهي ما شاء الله ملابس الحشمة والوقار وإن كان رجلا فاللحية ظاهرة عليه بالإضافة لظا- لمظاهر الإسلام الأخرى وأنا بقول للي بيقول لك سيبكم من الصور بقى وانتوا جماعة بتوع صور ومتشددين زي ما قال بعض الناس اللي بي- بيحرصوا على إقامة السنة دول متشددين في بعض الناس قال كده طب يا سيدي أنا عايز أقول لك حاجة حضرتك لما تيجي تروح الشغل الصبح بتروح عريان ولا لابس؟ بتضحكم بتروح لابس انا بدعو كل واحد بيقول الصورة بلاش منها والشكل بلاش منه وده تشدد يروح الشغل بتاعه عريان يوريني شطارته لابس ليه المهم انت احنا عاي- مش مش هدومك المهم انت عايزينك انت بشخصك يقدر يبقى اللبس وهو صورة ومظهر ليه أهمية ولا مليش بلاش خلينا نطلع فوق شوية بلاش الصورة المنفرة ديًا تقدر تروح الشغل الصبح وجيبك ده القميص او البدله مقطوع كده ومدلدل كده اهو والزرار ده طاير والكرافطه لحد هنا مثلا كده زعره يعني وجيب البدله ده آم، آم، سايب خالص ونازل لتحت والكتف مخلوع تقدر تروح بالهدوم متقطعه ومتهلهله ازاي ده مظهر مش حضاري يا راجل مش حضاري يعني الصوره حلوه بقى ما تروح يا عم احنا عايزينك انت بمخك انت رايح الشغل عشان تشتغل بهدومك ولا بمخك ولا بايديك رايح تشتغل بايديك وبمخك خلاص بقى مش مهم روح بالمرقع روح بهدوم مهلهله بلاش اقول لك روح شغلك بالبيجامه ينفع ما ينفعش بتقول لي ما ينفعش ليه ما انت مستوره ولابس بيجامه ما ينفعش الصوره المظهر الله لا انت راضي تروح الشغل عريان ولا راضي تروح الشغل بهدوم مقطعه ولا راضي تروح الشغل ببجامه ولا بهدوم مكرمشه ها لان ده مظهر وحضاره مش كده ده احنا ده انت رايح الشغل تشتغل بهدومك المكويه والنظيفه ولا رايح تشتغل بمخك وعقلك وايديك بمخك وعقلك وايديك خلاص سيبك من الهدوم بقى ازاي فهمتوا اللي انا عايز اوصله فاذا كانوا هيقولوا كده على الهدوم احنا نقول كده على السنه هنقول كده على المظاهر الإسلامية ما ينفعش نسيبها هي كمان وهنشتغل وهنعمل المهم من أراد أن يفرق بين هذا وذاك فقد أراد هدم الدين أنا معايا مقولة جميلة جدا وقفت عليها الإمام من الأئمة المجتهدين أحب حضراتكم تسمعوها وتحفظوها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرية ده اسم كبير ده أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 224 هجرية لو فتحت سير علم النبلاء الإمام الذهبي هيقول لك الإمام المجتهد وصل درجة الاجتهاد ذو الفنون يعني إيه ذو الفنون؟ ليه تألف في الحديث وفي القراءات وفي النحو وفي الفقه و- ما شاء الله إمام مجتهد ذو فنون أهو أبو عبيد القاسم بن سلام قال لنا كلمة على المظاهر ده كلمة خطيرة والله وأنا بهديها لضباط الشرطة الملتحين اثبتوا وبهديها لضباط الجيش اللي اتحالوا للاحتياط وهم ملتحين برضه اثبتوا وقد قابلت أحدهم يعمل في محل حلواني ملازم أول في المظلات التحى فأحيل إلى الاحتياط من الجيش ومعاه 70 جنيه اللي يصفوله من المرتب وما شاء الله ربنا يبارك له ويفتح عليه بيشتغل في محل حلواني ليه عشان نلتحى بس يا مصيبتك يا مصر سنة النبي بتتحارب فيك في الجيش والشرطة المهم ما تقوليش عرف الجيش وعرف الشرطة العرف إذا خالف السنة تحت أرجلنا وأقدامنا وأحذيتنا العرف إذا خالف السنة تحت أرجلنا وأحذيتنا كل عرف يخالف الهدي الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف دين الإسلام فهو تحت النعال موضوع المهم أبو عبيد بن القاسم القاسم بن سلام لما الكلمة لما تعرف مكانة اللي قال الكلمة تعرف إن الكلمة لها تقولها أبو عبيد ده إمام مجتهد أقول لك حاجة عنه كمان قال بعض العلماء من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة رجال من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة رجال بمن؟ من على الأمة بالإمام الشافعي حيث تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي أخذ الحديث واستنبط منه المسائل والأحكام لأنه كان فقيه من الله على هذه الأمة بإيه؟ بأربعة رجال أول واحد بالإمام الشافعي حيث تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وبأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حيث ثبت في المحنة المحنة دي اسمها محنة الخ- القول بخلق القرآن يقول القرآن كلام الله مخلوق لا لا نقول ذلك منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق من قال مخلوق فقد كفر و- ومن الله على الأمة بأحمد بن حنبل حيث ثبت في المحنة ولولا ثبات أحمد بن حنبل في المحنة لكفر الناس عقيدة الناس كانت ضاعت أدي الثاني الثالث من الأربعة اللي ربنا من بيهم على أمة الإسلام ومن الله على هذه الأمة على هذه الأمة بيحيى بن معين أبي زكريا حيث نفى الكذب عن حديث رسول الله يحيى بن معين كان زميل وقرين أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كان عالم في الحديث يحيى بن معين كان عالم بالرجال الرجال اللي بيرووا الحديث ما هو أي حد يجي يقول لك قال الله قال رسول الله قول له قبل ما تقول لي قال الله قال رسول الله أنت مين أنت مين إن هذا العلم دين محمد بن سيرين رحمة الله علمنا كده محمد بن سيرين الإمام الكبير في التابعين قال إيه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مش كل واحد يقول لك قال رسول الله ولا يجيب لك مسألة تاخد منه زي ما جات لي بعض أخواتنا طبيبات في طب الأسنان طبيبة في طب الأسنان بتلبس النقاب أستاذها الدكتور بيقول لها إيه اللي أنت لابساه ده ده كلام فاضي ما هوش من الدين أدي واحد اتنين مين اللي قال لك ان سنة النبي دي صح ده استاذ دكتور في طب الاسنان انا مش عارف هو بيشتغل يخلع سنان الناس ولا يخلع دين الناس يا راجل انت مهمتك تخلع سنان الناس او تعالجها مالكش دعوة بدين الناس الله يهديك انت بس تمسك شنيور وتح- وتخرم في في في اسنان الناس وتزرع لهم سنان ده مهمتك لو اتعلمت العلم الشرعي زي الدكتور يسري والدكتور عبد المقصود والدكتور اسماعيل اهلا بيك يقول لا مين اللي قال لك ان السنة صح ده معظم السنة كذب يا هادي يا رب وكاد أن يفتن الفتاة ربنا يثبتها وخد كده في الاقتصاد والتجارة والهندسة طب انتوا في الاقتصاد والتجارة والهندسة ما تفهموش في الدين تعالوا نفهمكم ولما يجوا عشان نفهمهم جايين بي بي- جاي معاه صورة عايزك انت تلبسها وبس طب يا سيدي واحد اتنين تلاتة ما فيش فايدة وهو قدر كل امرئ ما كان يحسنه ومن تكلم في غير تخصصه أتى بالبلايا يجيب بلاوي سودة للناس فنحترم التخصص المهم ومن الله عز وجل بيحيى بن معين فنفى الكذب عن حديث رسول الله لأن يحيى بن معين كان عالم بالرجال فكان يجي أي واحد يروي حديث يقول لهم استنوا ده كذاب ده ضعيف ده ثقة انظروا عمن تأخذون دينكم يا ترى اللي بتاخد الدين منه ثقة ولا غير ثقة طب ودرجته في الثقة ايه امتياز ولا جيد جدا ولا جيد ولا مقبول طب ودرجة ضعفه ايه ضعيف ولا ضعيف جدا ولا ولا ولا ولا فلما سيدنا يحيى بن معين كان يحفظ أسماء الرواة كلهم طبعا كلهم يعني الأغلب أي راوي يقول لك هو مين وابن مين ودرجته العلمية إيه وتاخد عنه العلم ولا ما تاخدش ومن الرابع بقى أنت أكيد مستنيينه ومن الله على هذه الأمة بأبي عبيد القاسم بن سلام عمل إيه؟ طب الشافعي تفقه في الحديث النبوي وأحمد بن حنبل ثبت في المحنة في القول بخلق القرآن ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله طهر حديث رسول الله من الكذب ببيان إيه، درجات العلماء اللي ناخد عنهم العلم طب أبو عبيد القاسم بن سلام عمل إيه؟ بيقول لك وح- ومن الله على هذه الأمة بأبي عبيد القاسم بن سلام حيث ألف كتاب غريب الحديث كتاب غريب الحديث يعني الكتاب اللي يبين الكلمات ومعانيها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وده كان من من أهم الكتب في غريب الحديث بيشرح معاني كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ولولا ذلك لتقحم الناس الخطأ على رسول الله يعني كان الناس تاخد الكلمة الغريبة وتشرحها وتفسرها تفسير خطأ لكن أبو عبيد ألف كتاب يقول لك الكلمة ده إيه؟ معناها كذا والكلمة ده إيه؟ معناها كذا عشان ما يجيش واحد يقول لك الكلمة ده إيه؟ معناها كذا ويغير المعنى أنا قلت لك الكلام ده كله ليه عشان أقول لك قيمة أبو عبيد إيه أبو عبيد القاسم بن سلام بيعلمنا حاجة عن المظاهر عن السنة عموما بقى سواء السنة تعلقت بالعقيدة أو تعلقت بالعبادة أو تعلقت بالمعاملة أو تعلقت بالهدي الظاهر السمت بيقول يا أبو عبيد القاسم بن سلام بيقول المتبع السنة كالقابض على الجمر اللي بيحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر وغير الظاهر كالقابض على الجمر هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله الاستمساك بالسنة والصورة الإسلامية بيقول إيه المتبع السنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي يعني الذي يحرص على اتباع السنة وإقامة الصورة الظاهرة للإسلام وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله ده الكلام ده بيقوله هو متوفى سنة كام أبو عبيد 224 هجري يعني في القرن الثالث الهجري في القرن الثالث الهجري بيقول إن, إن الحفاظ على الصورة الظاهرة للإسلام أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله في الأيام دي الله إزاي يعني بقى واحد يحافظ على الصورة الإسلامية زي اللحية ولا واحدة زي النقاب والأشكال بقى الظاهرة عموما أفضل من الضرب بالسيف أفضل من الجهاد هو ما أنا عايزك تفهم قال الكلمة ليه قال الكلمة يقول لك المتبع السنة كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر لنتصور ان دي جمرة قلت لك امسكها جمرة يعني قطعة نار مشتعلة قلت لك امسكها هتمسكها قد ايه الجمرة هتسيبها على طول ما حدش يقدر يتحمل الجمرة كده وإلا هتاكل جلده وعظمه هو في ناس لما يحاولوا يتمظهروا بمظاهر الإسلام المجتمع هيحاربهم والمسؤولون عنهم كوزارات أو إدارات هيحاربوهم ويقطعوا عليهم عيشهم ويضيقون عليهم في أرزاقهم ويحاربوهم في مجتمعاتهم يوم يعمل إيه؟ بقى بين نارين يا ترى يستمسك بالسنة ويصبر على 70 جنيه بعد ما يتحل الاحتياط ولا 200 جنيه زي ما عملوا في ضباط الجيش وضباط الشرطة اللي التحهم ولا يصبر على يصبر على على اللحية وعلى الظاهر الهدي الظاهر الإسلامي ويعيش بال 70 جنيه وال 200 جنيه ويحاربوه في رزقه ولا يسيب ده كله ويتنغنغ فلوس ومناصب فبيقول لك بقى اللي هيستمسك بالسنة 70 جنيه وحتى لو من غير فلوس أموت متسنن مع حرب حرب ضروس هو مش الحرب شغالة لحد دلوقتي على أي حاجة تتعلق بظاهر الإسلام طب زمان أيام الفساد اللي سقط محاربة المظاهر الإسلامية حاجة عجيب ده حتى العمة العمة ده اهي ده اهي اللي انتوا شايفينها ده اهي اللي أنا خايف أقلعها في يوم من الأيام من اللي بيتعمل فيها واللي بيتعمل تحتها العمة ده هي عملوا فيها في الأفلام والتمثيليات يجيبوا الشيخ قاعد يكتب الكتاب للعريس والعروسة والرقاصة بتميل عليه وهو يلعب حواجبه يجيبوا الشيخ يروح عند العمدة ويقول له طلق ياد مش عارف ايه ويقول له عزة الله ما تنازل عن جاموسة ونص فدان يا عمدة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يجيبوا الشيخ ماسك عود وقاعد يغني وبينط من على الشبابيك يعاكس النسوان مش كده ده علشان دي بتدل على ال... أنا بقولش إن الإسلام هو العمة لا أنا عارف إن أصلها تركي الطربوش ده أصله تركي بس صار سمتا يدل على علماء الأزهر هات لي فيلم واحد جابها في صورة محترمة مفيش إلا النسر اليسير طب هات لي قسيس كده عملوا فيه كده ما تلاقيش يقدروا يجيبوا عمة قسيس مش عمة بقى قلنسوة قسيس ويهنوها والله ما يقدروا ده يوم اسمه ايه ده ما راح يعمل حاجة عن قسيس وعن شيخ راح الأول لكبير النصارى يستأذنه ان هو هيعمل كذا شايف وصلت لحد فين انما الشيخ ملطش ده مثلا طب المنتقبة يجيبوها في الافلام ازاي إرهابية ولا يجيب واحد لابس نقاب عشان يقول لك إن النقاب ده حيلة بيداروا فيها طب الملتحين جايبينهم يلبسوا المتفجرات ويهتكوا أعراض النساء و... مش ده اللي كانوا قاعدين يعملوه في المظاهر الإسلامية وما زال لحد دلوقتي والصورة دي مترسخة في كتير من نفوس المجتمع لأن كله بيشاهد الأفلام من هو في بطن أمه العيال في بطن أمهم بيشاهدوا الأفلام صورة قذرة عن الإسلام بتعرض في... ده مش في أفلام غير المسلمين ده في أفلام المسلمين بيشوهوا صورة الإسلام عملاء لغير المسلمين وأنا فاكر مرة عملنا حلقة اسمها تاج الوقار ده العمة اسمها تاج الوقار تاج الأزهر لما في مسلسل اسمه المأذونة ولا مش عارف إيه كانوا عايزين يلبسوها العمة وبعد كده رجعوا في كلامهم تاني ولا الأزهر عمل أي حاجة أصلا أموات غير أحياء وما يشعرون نرجع تاني نقول إن الم الم المتبع للسنة كالقابض على الجمر المجتمع بيحاربه والوظيفة بتحاربه والوزارة بتحاربه والإدارة بتحاربه والمؤسسة بتحاربه ويجي يروح يشتغل يقول له شيل دقنك وبعدين تعالى تروح تشتغل في وظيفة يقول لها ما بنقبلش المنتخبات ولا المختمرات عايزين آنسة متغندرة كشف عن عورتها مش ده اللي بيحصل في المجتمع لحد دلوقتي بقى بين نارين نار الاستمساك بالسنة كالقابض على الجمر ونار انه عايز يأكل أولاده ويسيب السنة عشان يعيش احيانا بقى بتضيق الفتوى ونقول له طالما انت مضطر وما انتش لاقي تعيش ومفيش مصدر دخل غير كده وهتسرق او هتبقى عالة على غيرك خلاص يا عم الضرورة تبيح المحظور بقى فتوى خاصة فتوى خاصة انما ايه الداعي للفتوى الخاصة دلوقتي كان زمان بنقول عليها فتوى خاصة احلق دقنك يا ابني عشان تدخل الجيش وما تاخدش رفد احلق دقنك يا ابني عشان تروح الشرطة وتأدي دورك الوطني في الحفظ على أمن البلد اه، احلق دقنك عشان تتعين في وزارة البترول ولا تتعين في كلية الطب ولا مش عارف ايه طب دلوقتي اقول له احلق دقنك ليه الأسباب اللي كنا بنقول لهم احلقوا علشانها كانت ضرورات فين الضرورات دلوقتي الظاهر ان هي شغالة لسه واحنا مخدوعين وعايشين في سراب في أحلام يعني عايزين حد يقرصنا عشان نصحى فيبقى أبو عبيدة علمنا كلمة قال المتبع السنة الهدي الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام أو السنة عموما كالقابض على الجمر لأن الناس هتسيب السنة وهتحاربها هتسيب ظاهر الإسلام وتحاربه وبعد كده راح قايل ايه هو اليوم يعني التمسك بالسنة والهدي الظاهر للإسلام وصور الإسلام وأشكال الإسلام هو اليوم عندي ده الكلام ده في القرن الثالث الهجري بيننا وبينه أكتر من 1100 سنة ده قال الكلام ده من 1100 سنة هو اليوم عند أي التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا أفضل من ضرب السيف في سبيل الله ليه قال كده؟ ليه خلى التمسك بهدي الإسلام الظاهر يساوي الجهاد في سبيل الله بل يبقى أفضل منه إحنا غرضنا من الجهاد إيه؟ غرضنا من الجهاد ندفع الأذى عن المسلمين ماشي وغرضنا من الجهاد نزيح الطغاة اللي واقفين في سكتنا إن إحنا نوصل الإسلام عايزين نوصل الإسلام لبلد الطاغية اللي في البلد قال ما انتوش داخلين طب يا عم افتح لنا بالحسنى نعلم الناس الإسلام عندنا رسالة هنبلغها للعالم كله لأنذركم به ومن بلغ رسول الله إليكم جميعا مفيش يبقى لازم الطاغية ده يتزاح نحاربه يبقى بنحارب علشان ندفع الأذى عن المسلمين وعشان نوصل الإسلام والمحاربة بتبقى للطغاة اللي بيحولوا بين الإسلام وبين الناس طب يعني ايه ندفع الأذى هو اللي جاي يحتل ديار المسلمين مش ده أنا لازم أجاهده آه لازم أقفله العراقيين لازم يقفوا للأمريكان الأفغان لازم يقفوا للأمريكان الفلسطينيين لازم يقفوا لل- للصهاينة ومعاهم المسلمين في كل الأرض اللي يقدر طب يبقى احنا بندفع بالجهاد الأذى العدو جاي ليه بلدنا عشان يحتلوا هنا بخيراته وعشان ايه تاني علشان يمسخ هويتنا ايه يمسخ هويتنا يعني هو هيحتل بلدي الصهاينة دخلوا القدس هيقولوا يا جماعة خلوا المسجد الأقصى زي ما هو والمساجد زي ما هي ويا مسلمين امشوا زي ما انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه وكده لا ده هيحتل البلد ويمسخ هوية البلد يعني ايه يمسخ هوية البلد يعني يزيل الشعائر الإسلامية منها واحنا عملنا حلقة هنا في ائتلاف الدعاة عن تهويد القدس ومحتاجين نتكلم تاني عنها عاملين خطة سنة 2020 تبقى القدس ما فيهاش طوبة إسلامية طوبة وبيغيروا الطوب دلوقتي في المباني القديمة ويعملوا عليه رموز عبرية عشان يقول لك ان القدس دي يهودية ما هيش مسلمة يبقى مسخ هوية وبيطلعوا المسلمين ولسه الأسبوع ده مطلعين 67 واحد بعد ما هدوا ديارهم من القدس ويجي المفتي يروح يزورهم بالتأشيرة الصهيونية فالمهم يبقى هم العدو لما يجي بلدك بيحتلك ويسيبك بقى الله أكبر وتمشي وتظهر مظاهر الإسلام ويحميك لا هو احتل بلدك عشان ينهب خيراتها وعلشان يمسخ هويتك ويغير شكلك خدوا بالكم من دي كويس تاني العدو بيحتل بلدك ليه عشان ينهب خيراتها ويسيطر عليها موقع استراتيجي له اقتصاديا وعسكريا وكذا وحاجة تانية مش هيسيبك تعبد ربنا في حالك كده لا هيمسخ هويتك ويغير دينك شكلا وظاهرا فلما يجي العدو دخل بلدنا وعايز يحاربنا في المظاهر الإسلامية يبقى التمسك بالمظاهر الإسلامية إيه؟ جهاد في سبيل الله لأني بجاهد العدو اللي عايزني أغير الظاهر الإسلامي أغير جلدي يعني أغير جلدي الإسلامي طب ما فيش عدو احتلنا في مصر دلوقتي يعني أنا عارف إن كان في إنجليز وفرنسيين زمان دلوقتي فيش عدو احتلنا بس في عملاء للعدو في ناس متأثرة بفكر العدو في صوابع للعدو بيحركها في عرايس العدو بيحركها على المسرح يقوم جماعة مسلمين بقى أسمائهم مسلمين وما فيش مانع يصلي العيد هنا والجمعة هنا ويحضر ليلة القدر ومش عارف إيه ويكرم كام حافظ فاهم إزاي ويفتح له كام جامع لكن هو بيحارب المظاهر الإسلامية في بلد المسلمين لحية ممنوع إرهاب ختان ممنوع جريمة في حق النساء هم بيقولوا كده وإلا فالختام شعيرة من شعائر الإسلام الختان نقاب تطرف وبدعة زي ما قال المفتي بعد ما كان بيقول الأول واحد من المظاهر الإسلامية بيقول كده المفتي كان بيقول الأول صوت وصورة كان بيقول إن الختان قال بوجوبه المذاهب الأربعة إلا قول مش عارف عند إيه قال بالاستحباب بس واللي عايز يخلي المسلمات يبتعدن عن ال ال الختان أو, أو لا يختن فقد أراد محاربة شعائر الإسلام وبعد كده عارفين بقى الشغل انتم بقى رجع قال إن الختان حرام طب النقاب صوت وصورة قال إن النقاب على المذاهب الأربعة مطلوب على اختلاف درجة الطلب سواء واجب ولا سنة طب بعد شوية ده لما قبل ما يكون مفتي طب بعد شوية بعد ما كان مفتي قال إن النقاب بدعة يا هادي بعد ما كنت بتقول قبل الإفتاء إن النقاب من شعائر الإسلام الظاهرة على المذاهب الأربعة بعد ما بقيت مفتي قلت النقاب بدعة الله يبقى هم يهمهم يغيروا صورة الإسلام سواء كعدو احتل بلدنا ينهب خيراتنا ويغير صورتنا ويمسخ هويتنا أو العدو ما احتلش بلدنا فمشغل ناس تبعه بيتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى ديننا يشغلهم تبعه يقول لهم انتوا رجالتي في البلد دي امسخوا لي هوية الإسلام وطلعوا كل مظاهر الإسلام بدعة وتشدد هات لي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش عليها تشدد وبدعة وريها لي ده حتى السواك الغلبان السواك اللي هو لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل صلاة كما في الحديث عند البخاري ومسلم قالوا الم- الجماعة اللي قاعدين والله العظيم سمعت وزير أوقاف بيقول كده يقول آه، قاعدين عاملين سنانهم كده منظر مقزز والله العظيم قال كده في مؤتمر بعض وزراء الأوقاف يقول لك عامل كده يقول له لازم تعمل لي بالسواك كده منظر مقزز بأن عصام كان بيعمل بالسواك منظر مقزز فالغرض ان هم يمسخوا هويه الاسلام هقول لك دلوقتي قصه الشيخ عاطف التركي مع كمال اتاتورك لما حاول كمال اتاتورك يلغي المظاهر الاسلاميه بعد ما لغى الخلافه العثمانيه معانا اتصال الاخ زين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا نحمد الله تعالى الله يبارك فيك بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة كلها امين واياك واياك إني أحبك في الله يا شيخ احبك الله ذا احتنا فيه والله يا شيخنا أرى بعض الإسلاميين ينشغلون بالدعوة في السياسة أكثر مما ينشغلون بالدعوة إلى الله عز وجل تقصد ما فيش توازن بين السياسه والدعوه نعم يا شيخ ورب الكعبة التقيت بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وسألته عن الأحزاب وقال الإسلاميين لا يشارك في الأحزاب إن كنت طالب علم أو شبه طالب علم فقلت له يا شيخ نحن نترك المجال للعلمانيين وللليبراليين ولغيرهم قال لا الإسلاميين يبقوا في الدعوة لأن السياسة سيا- سيا- سياسة قذرة وليس لها أخلاق وتجرئك على الكذب وللأسف يا شيخ أرى بعض الذين ينتسبون إلى العلم بل هم من الأزهر ورجل البعض يطلق عليه خطيب الثورة هذا الرجل يجامل على حساب الدين ماذا يقول ما ماذا يقول عن البابا شنودة يقول أسأل الله أن يرحمه ويغفر له وي- ويدخله فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلم ويلهمنا الصبر والسلوان ده صوت وصوره متاكد من الكلام ده نعم يا شيخ أين عليه أن, عقيدة الولاء عليه, أن والبراء؟
يغتسل عليه أن يغتسل ويجدد إيمانه ويتشهد نعم مرة أخرى ورب الكعبة هذا الرجل ينتسب ينتسب إلى أهل العلم
لئن كان قد أين قال عقيدة الولاء والبراء يا شيخ لئن كان دع قد عقيدة قال.
الولاء والبراء بين المسلمين لئن كان قد قال ما سمعت منك الآن وهذا النقل نقل حرفي أدعوه ورب إلى أن الكعبة يغتسل سمع- أنا- أنا ويتشهد سمعت- ويجدد سمعت هذا إسلامه الكلام يا شيخ على على إحدى الموبايلات نعم جزاك الله خيرا اتصال آخر أم عمار الأخ عمار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
تفضل تفضل
شيخ بدي اسالك انت ه- هسه بت- وانت تحكي عن مظاهر السنه الختان شو حكمه؟
نعم سأ- سأقول لك إن شاء الله حاضر لانه انا ب- درسناها دراسه انه هو حرام فانا متفاجئ مع من اللي انت حكيته لا ال- ما- من درسك أنه حرام في كتب كتبنا اللي في الدراسه بايام أيوة.
الدراسه ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة ثلاثا غير حانث لا يوجد في أي كتاب من كتب فقهائنا الأقدمين في المذاهب الأربعة أو غيرها أي قول يس يقول إن ال- الختام مكروه أو ليس من الإسلام أو حرام بل ورب الكعبة كلهم على مشروعيته ما بين الوجوب والاستحباب وأما من قال إنه حرام فأولئك الذين باعوا دينهم في زماننا المعاصر الأخ أحمد
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
فضيلة الشيخ بالنسبة لزيارة ال- زيارة الس- زيارة فضيلة المفتي اللي راح بها اللي راح اللي راح اسرائيل خدت البال سيادتك نعم انا مش عارف البلد ماسكين ليه احنا في المفتي كده ما قادرينش ليه ان يعني الثورة يعني غيرت جميع الاشخاص ما عدا هو احنا لن نرضى خلي بالك بحلال ولا حرام تاني أح- أحب أن أطمئنك أن الثورة لم تغير شيئا اطمئن لم تغير شيئا الأخت أسماء
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ شهاب الحمد لله كرمك الله رب ربنا يبارك فيك يا شيخ شهاب وينفع بدعوتك للاسلام والمسلمين آمين وإياك امين يا رب العالمين ربنا يبارك لك في عمرك يا